رسول الله ربنا وبالإسلام أحيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم نكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن أقوال أولئك الغربيين من شتى البلاد وبشتى اللغات وتنوع الأفكار والثقافات حيث شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا له بأقوال خلدتها كتبهم فصارت هذه الأقوال حججا بالغة على أبناء مللهم وأجناسهم والفضل ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها هذه الأقوال آثرت أن أقرأها على حضراتكم حتى ننشرها بين الناس من غير المسلمين ليعرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بأقلام مفكريهم ومثقفيهم وفلاسفتهم ولننشرها بين المسلمين ليعرفوا أنهم إن فرطوا أو أهملوا أو قصروا أو تخلوا أو تكاسلوا عن قراءة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومتابعة حركة سيرته العطرة فإن الله عز وجل سينشئ خلقا يدرسون سنته عليه الصلاة والسلام يتفقهون في أمور دينه يتعرفون على حركة ومسيرة سيرته العطرة ثم يكتبون كلمات قلائل تصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يفتح قلوب الآخرين حتى ولو لم يكن هؤلاء الواصفون ممن لم يعتنقوا الدين بعد أن تبين لهم أنه الحق يعنينا أنهم قالوا الحق ونطقوا به وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم ما زالوا على كفرهم لسبب أو لآخر أو نطقوا الحق وشهدوا به ودانوا به وآمنوا وصدقوا فآتاهم الله أجرهم مرتين مرة حين آمنوا بالأنبياء السابقين ومرة حين آمنوا بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي تحدثنا عن أقوال كثيرة لبعض أولئك الغربيين ممن أسلم أو ممن لم يسلم ونطق وشهد بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضربنا بعض الأمثلة من مفكري ومثقفي وفلاسفة فرنسا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا ونتابع المسيرة اليوم المستشرق الألماني كارل هنريش له كتاب اسمه الشرقيون يقول لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر لأنه لم يفهم دينه السامي اللي يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالدجل والسحر ده إنسان مش فاهم لا يفهم لأنه لم يفهم دين محمد صلى الله عليه وسلم السامي إن محمدا صلى الله عليه وسلم جدير بالتقدير وإن دينه حري بالاتباع وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم قبل أن تحكم على محمد عليه الصلاة والسلام أو على دينه أو على الكتاب الذي جاء به تعلم أولا بإنصاف بتجرد من غير تعصب ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم وإن محمدا صلى الله عليه وسلم خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال هذا هو المستشرق الألماني كارل هنريش والكلام واضح ومعروف المستشرق السويسري جون وامبورت في كتابه محمد والقرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصف أولئك الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو الدجل أو السحر أو الجنون أو إرادة العظمة أو حب السيطرة أو الاغتيالات أو التملك على حساب الأعراض كل ده كذب هذا المستشرق السويسري جون وانبورت في كتابه محمد والقرآن يرد على أولئك الأفاكين الأفاقين الكذابين الذين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتهم وهم أعلم الناس أنه من هذه التهم بريء براءة مطلقة وتامة يقول هذا المستشرق بقدر ما نرى من صفة محمد الحقيقية بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة بقدر ما نرى من ضعف البرهان وسقوط الأدلة لتأييد أقوال الهجو الشديد والطعن القبيح الذي انهال على محمد من أفواه المغرضين والذين جهلوا حقيقة محمد شوف بيحط المسألة في نصابها الصحيح بيعدل كفتي الميزان بيقول إذا قرأنا حياة محمد من المصادر الصحيحة قراءة بتو... بترو وتأن وإنصاف وتفحص على قدر تروينا وإنصافنا وقراءتنا في المصادر الصحيحة لحياة محمد صلى الله عليه وسلم على قدر ما يتبين لنا من سقوط وضعف وحقارة أولئك الذين يتهمون بما هو منه بريء لأن اللي بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأي صفة ذميمة ده يا إما واحد مفتري أفاك كذاب صاحب بهتان يعني مليش حقيقة الافتراء اللي بيفتريه على النبي عليه الصلاة والسلام مليش حقيقة فده مفتري بيختلق من عند نفسه يا إما إن هو راح لكتاب تاريخ والكتاب التاريخ ده مليان بالأباطيل في صحيح وفي أباطيل فاختار الأباطيل الله طب انت قدامك الصحاح ما تاخد الصحاح لا الصحاح ازاي ده انا لو قلت الحاجات الصحيحة عن محمد صلى الله عليه وسلم تشهد له واللي عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام ده او يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام يجيب حقائق تشهد له ولا يحاول يدور على حاجات ضعيفة علشان يشوه صورته فهو الراجل المستشرق ده جون وانبورت السويسري بيقول ان احنا لو قرأنا بتأني وانصاف في المصادر الصحيحة سيظهر لنا بقدر هذا ال- هذه القراءة في المصادر الصحيحة سقوط وحقارة وضعف أقوال المتهمين لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم واحد من اتنين يا واحد مفتري كذاب بيلزق التهم وما عندوش أي دليل عليه طب هات وثيقة للتهمة مفيش يقول لك ورد في الكتب طب ورينا كتاب منها مفيش يا إما واحد تاني فعلا يجيب لك كده على الشاشة الكتاب يقول لك اهو الكتاب جزء كذا صفحة كذا يلا المخرج معانا كده يصور الصورة ويطلع لك صفحة من كتاب مكتوب في الكتاب حاجة ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا جبت من عندي الكتاب نقول له المصدر ده مش صحيح علشان تنقل إن كنت ناقلا فالصحة بتنقل من كتاب انقل لي من كتاب اعت- اعتمد عند أهل تخصص وهذا الكتاب فيه معلومات صحيحة ما تجيبليش بقى حاجات ضعيفة فاللي بيفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام أقوالهم ساقطة واللي بيجيبوا من الكتب اللي فيها أشياء منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي ضعيفة أقوالهم ساقطة زي واحد مثلا مشتهر بيقولوا عليه مثقف الله أعلم أني ثقافة أنا مش عارف الثقافة دي أنواع وكاتب كده في بعض كتبه يقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم ده مسلم على فكرة مش كافر ولا يهودي ولا بوذي ولا نصراني ولا لا لا ده مسلم اللي كاتب الكلام ده بيقول كده في كتاب من كتبه إن محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه قسم ابن عبد اللات ايه العبط ده قسم ابن عبد اللات طب جبت الكلام ده منين يقول لك ابن الجوزي اورده في كتابه المدهش مثلا الله طب ابن الجوزي بيجمع في كتبه بين الصحيح والضعيف وبين الغث والسمين وبين ما يقبل وبين ما يرد ابن الجوزي كان عالم كبير آه وواعظ كبير وله مؤلفات كثيرة لكن ليس كل ما جاء به يقبل عنه بيخضع للموازين العلمية تقوم انت توصف النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة طب ابن الجوزي الوحيد اللي قال كده وما جابهاش معتمدا له ما جابش المقولة دي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه قسم ابن عبد الله عشان يعتمدها ده جايبها من باب السرد التاريخي بيلم كل حاجة وهم المؤرخين زمان كان هدفهم يلموا كل حاجة يلموا الأخبار كلها سواء صح ولا غلط صدق ولا كذب حق ولا باطل موثقة ولا غير موثقة يقول لك أنا غرضي ألم لك كل اللي بيحصل وانتوا فرزوا بقى بعد كده كتر خير إن أنا لمت لكم تقوم أنت تروح تاخد منه معلش بين قوسين الزبالة الفكرية اللي هي مدونة علشان نردها ما ينفعش ادي واحد مسلم اهو تقول بقى في غير المسلم ايه ويقول لك اصل ده موجود في الكتب هو كل اللي موجود في الكتب يتقال ولا يتحكي وكل اللي موجود في الكتب يقبل ما ينفعش فاللي بيطعن على النبي عليه الصلاة والسلام او في النبي عليه الصلاة والسلام ده التعبير الصحيح يطعن فيه ده يا واحد كذاب بيجيب كده من دماغه علشان يعني يحاول يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم يا واحد بيدور على الاشياء الضعيفة والمكذوبة في الكتب فاحنا بنقول اللي عايز يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم لابد يقرأ في المصادر الصحيحة في المصادر الصحيحة علشان كده احنا عندنا حاجات في التاريخ لازم تتنقى كويس والحمد لله الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله وأكيد تعرفوه استضيف هنا مع الأستاذ ملهم عدة مرات وبيأتي على قناة الخليجية وقديما على قناة الحكمة وهذا علم في التاريخ دكتور جمال عبد الهادي عمل موسوعة اسمها أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ موسوعة غاية في الروعة نزلت الأول على أجزاء صغيرة وبعد كده نزلت في كذا مجلد أنا عندي بعض الأجزاء للأسف ما عرفتش أحصلها كلها وأسأل الله أن يرزقنيها وفعلا حريص لما ألاقي جزء منها بجيبه أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ هتلاقي التاريخ اللي مكتوب عن عن الأنبياء وتاريخ مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب اللي بتور- تدرس في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة والدراسات العليا وفي كتب الأدباء والمثقفين المشتهرين من أمثال طه حسين وعبد الرحمن الشرقاوي ومش عارف مين حاجات مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان أو ضعيفة ما يصحش تتنسب للنبي عليه الصلاة والسلام جه الدكتور عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي ونقاها وصفاها وفي الشيخ الشيخ محمود شاكر الله يرحمه ليه كتاب إيه، اللي هو التاريخ الإسلامي 23 مجلد صف فيه التاريخ وفيه الدكتور علي الصلابي ربنا يديله الصحة والعافية ويكمل الموسوعة ماسك التاريخ يصفيه ويجيب العبر والعظات اللي عايز يقرا التاريخ متصفي يقرا موسوعة الدكتور علي الصلابي وكل سنة بينزل مجلد أو اتنين والحمد لله بحاول أقتنيها كلها وعندي قدر منها وافر في الدكتور راغب السرجاني برضه ليه موسوعة في التاريخ وده راجل باحث في التاريخ وبتحرى الحقائق رغم أنه أستاذ طب مسالك بولية لكن تميز في التاريخ تميزا واسعا في أساتذة كبار كتبوا في التاريخ فاحنا عايزين نعيد قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة تاريخنا من المصادر الصحيحة اللي كنا بنتعلمه في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة واللي بنقرأه في كتب من يسمون بالمثقفين والمفكرين كل ده فيه السم مع العسل كل ده مليان بالأباطيل علشان كده لازم ننقي هذه الأباطيل وهناك كتاب آخر اسمه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ده كتاب حلو ممكن تقرأه وفيه آه، آه، كتاب أبو بكر بن العربي اللي هو العواصم من القواصم في مرحلة تاريخية اللي هي مرحلة الخلاف بين الصحابة كتب كثيرة فهنا الراجل المستشرق ال- ال- السويسري ده بيعلمنا اهو بيعلم الإنصاف لكل الناس المسلم وغير المسلم بيقول له لو حبيت تقرأ حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقراها من المصادر الصحيحة ده رقم واحد رقم اتنين وانت بتقرأ من المصادر الصحيحة ما تقراش بسرعة ما يكونش همك انك تخلص الكتاب لا اقرأ بالراحة كده بتأني بتروي تدبر استخرج المعاني وإلا لو ما عرفتش كده اي تهمة هتيجي او اي شبهة العيار اللي ما يصيبش يدوش ممكن تلزق لكن لو حصنت نفسك بالمعرفة من المصادر الصحيحة مع التدبر والتأمل والتمعن في اللحظة دي تيجي الشبهة هتكتشف ان اللي بيقولها يا اما كذاب ومفتري يا اما ان واحد بيقف على الاشياء الضعيفة فتستطيع انك ترد عليه يقول الرجل الذين جهلوا حقيقة محمد ومكانته هم الذين يطعنون فيه ذلك الرجل العظيم عند كل من درس صفاته العظيمة وكيف لا وقد جاء بشرع لا يمكننا أن نتهمه فيه شايف الراجل بيقول كلام حلو ازاي ننشر الكلام ده بين ال- ال- غير المسلمين من المصريين وغير المصريين اطبع الكلام ده كله في كروت ووزع عليهم ما احنا مهمتنا ندعو الناس الى الاسلام برفق قول له إن احب اعرفك بنبينا عليه الصلاه والسلام اتفضل ادي له كل مره مقوله انت لو جبت له ايه من القران يقول لك ما بؤمنش بيه بس هات له برضه من ناحيه الاعجاز العلمي لو جبت له حديث يقول لك ما ده نبيكم مش بتاعنا ت- هات له حديث يتعلق بالاخلاق والفضائل والعقائد الصحيحه و- وحاجات كده تقنعه في الحاجه اللي هو محتاج لها يا ريت بقى تجيب له أقوال المستشرقين دول هم ناس من بني جنسه ومن بني ملته قول له هو راجل من عندكم هو مسيحي أو يهودي أو كذا أو كذا وقال الحق أهو إيه رأيك فيه اعرض ونترجمها للغات شتى والحمد لله بعض إخواننا الفضلاء اللي بيرتادوا صفحتنا على الفيسبوك إيه، بي- بيترجموا اول باول ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء لعده لغات بيعملوا كده فوتوشوب كده ياخدوا المقوله والملف اللي انا بقرا منه ده كله موجود على صفحتي ف يقوم واخدينها وعامل لغة عربية في فوتوشوب حلو وعامل آه، انجليزي وعامل فرنساوي وعامل الماني وينشره في المواقع الأجنبية الكاتب الانجليزي جون اروكس في كتابه عظائم التاريخ بيقول ايه ده انجليزي لم نعلم ان محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته شوف الانصاف لم نعلم معنى كده ان الراجل كلمة لم نعلم معناها انه استقصى التاريخ النبوي معناها انه استقصى السيرة النبوية واراها ايه اراها معلش بين قوسين ي- يفلل كلمات يفلل كلمات ما هو واحد غير مسلم اهو وبيتعرف على نبي الاسلام هيقرا كده ب- بخمس ست سطور على بعض ياخد لقطات يعني لا ده هيقرا حرف حرف لانه عايز يعرف مين هو النبي ده يمكن يلاقي حاجة تقول عليه كذاب حاشا لله فيقوم يطيرها يمكن يلاقي كل حياته صدق فيقوم يحكم بالحق فالراجل الانجليزي ده جون اروكس في كتابه جون اروكس في كتابه عظماء التاريخ بيقول لم نعلم كلمة لم نعلم معناها انه قرأ جيدا لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته ده بيرد على الأغبياء اللي هم بيقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام شهواني اللي بيقولوا عليه شهواني شهواني مين شهواني مين يا أحط عباد الله يا أكذب وأفجر خلق الله اللي بيتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أحط وأقذر وأفجر خلق الله أغبياء بني آدم أي والله وهذا حديث علمناه النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس عاصي الجن والإنس اللي راكبين دماغهم اللي مصرين يتبعوا أهواءهم المتعصبين الحاقدين دول بينكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس أصل الحديث ده قصته جميلة قوي علشان كده ما ندخلش في الأقوال كلها نرتب الجو بشيء يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده إذ جاءه بعض الناس فزعين يا رسول الله أدرك الناس أدرك الناس الحق يا رسول الله في حاجة في كارثة هتحصل ما بكم قالوا جمل في حائط بني فلان جمل في جنينة بني فلان من الأنصار قد نفر منهم وهاج الجمل خ- ما هو الجمل بقى لما يهيج وينفر من أصحابه الله يعوض على الناس اللي حوالين منه المآسي هتحصل فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الجالسين معه في المسجد لينظروا الخبر فوجد الناس قد التفوا حول الحائط الجنينة يعني حائط يعني جنينة بستان في نخل متحوط بحيطة والجمل في داخل البستان في ناحية و- وقد ظهرت على الجمل علامات الغضب والجمال لما تغضب آه، حاجة عجيبة والجمل بقى بيشيل الجمل يخزن يخزن يخزن وبعد كده يعتدي اعتداء مرا أليما على من اعتدى عليه من عدة سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه في بيئة العرب يعرف هذا الأمر فقال للناس دعوني والجمل قالوا يا رسول الله نخاف عليك نخاف عليك يا رسول الله تدخل لوحدك ازاي لحد الجمل المسعور ده فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بالناس قد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم يخافون على النبي عليه الصلاة والسلام فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمل حتى برك الجمل برك نخ اللي كان واقف وعامل فيها جمل بقى برك الجمل الله برك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما شافه طب الجمل لما يبرك يا عباد الله بيبقى راسه لفوق كده فيبقى انت واقف جنبه فراسه تبقى أعلى منك يقول الراوي والله والقصة صحيحة يقول الراوي فوضع أو فرمى الجمل بجيرانه على الأرض الجيران الرقبة الطويلة يعني الجمل شاف النبي عليه الصلاة والسلام جاي قال ازاي افضل واقف عامل نفسي هايج قدام منه وغضبان لازم اتأدب قدام الكبير صلى الله عليه وسلم برك على رجلين ال- الجمل نزل قال ازاي ابانا رافع راسي فوق والنبي عليه الصلاة والسلام تحت منها راح رامي رقبته على الارض شوف أدب الجمل شايف أدب الجمل ده الجمل ده هو عنده أدب أحسن من اللي كتب في جريدة يقول محمد مرسي صلى الله عليه وسلم يا أخي منك لله وربنا يعاملك على قد ما كتبت ما ينفعش تقول صلى الله عليه وسلم حتى لو بيستهزأ بالرئيس ما ينفعش تقول صلى الله عليه وسلم في جريدة قذرة كده جريدة قذرة ما يتقالش عنها غير كده قذرة وربنا يكسر أقلامهم ويرينا فيهم يوم يقول لك محمد مرسي صلى الله عليه وسلم إجرام وسفالة وانحطاط وقلة أدب الجمل أكثر أدبا منهم وجريدة تانية قذرة كاتبين عنوان كده يقول لك الله في قصر الرئاسة الله ياخدكم يا بعدة الله يخسف بكم الأرض ما هو ما ينفعش معاهم غير الدعاء الدعاء عليهم بس احنا خلاص طهقنا منهم ولا أقول لكم احنا عملنا الاستهداء قبل كده اللهم اهدهم وخذ بنواصيهم إلى الخير مش عايزين ننفعل هننفعل اه ونغضب بس برضه اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير خلينا نرجع برضه وجايب لك الرئيس وهو رافع ايديه كده يقول لك الله في ينفع تقول الله في قصر الرئاسة التعبير ينفع يا مسلمين التعبير ينفع يا علماء الإسلام المهم خلينا مع كلامنا الجمل اتقدم شوف الحاجة اللي عملها برك وبعد كده لقى راسه فوق قال لا رمى نفسه تحت رقبته على الأرض فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار الجمل ومسح ذفراه الذفرى ذال فاء راء الألف المقصورة اللي هي زربة الوزة دي كده بنقول عليها ذفرى اللي هي خلف الأذن ذفرى دي مفرد مش مثنى ذفرى مسح ذفراه خلف الأذن كده عند البهائم لما تلاقي واحد ما ما عنده حصان كده يقعد يحنن ال- ال- الحصان كده أو البهيمة أعز الله وجوهكم أو الجمل يمسح له خلف ودنه كده يقوم يحن ويرق فمسح النبي صلى الله عليه وسلم خلف ذفرى الجمل فسالت عين الجمل بالدموع بالدموع فقرب النبي صلى الله عليه وسلم أذنه من الجمل كأنه يكلمه ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا مغضبا قال أين صاحب هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله قال له أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها ربنا ملكها لك وأنعم عليك بيها وسخرها لك وانت قد كده والجمل قد كده وبتسحبه وتروح تروي عليه الأرض وتحمل عليه المتاع وتسافر عليه وتشغل نفسك بيه أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها لقد شكى إلي جملك أنك تجيعه وتدئبه مجوعه ما بتديهوش العلف الكافي وتدئبه يعني مطلع عينه في الشغل تعبه بتحمله ما لا يطيق فالصحابة لما شافوا المنظر متعجبين الجمل شافه برك راسه كانت فوق حطها على الأرض مسح النبي عليه الصلاة والسلام ورا الذفرة دمع الجمل كأنه بيقول له أكلمك اديني ودنك يا رسول الله كلمه من صاحبه تعالى ده بيقول لي إنك تجيعه وتدئبه فقال له هو لك يا رسول الله أتصدق بيه خلاص يعني مش عايزه بقى مدام قال الشكوى دي أع- أعمل إيه أكفر عن ذنبي غير أنه لا يوجد لنا جمل غير ده هو الجمل الوحيد اللي عندنا لأن عندهم كان يبقى فيه جمل يدور الساقية وجمل يسافروا عليه وجمل يلف جمل يلف في الأرض بيه يحرثوا بيه كان الجمال أنواع فهو ده الجمل اللي حلتهم فمطلعين عينه شغل يدوروا الساقية ويحرثوا الأرض عليه وينقلوا المية من البيت من البير للبيت ويسافروا عليه المسافات اللي هم عايزينها طب ما دام هو الجمل الوحيد اديله بقى اللي يغذيه الظاهر ما كانش عندهم أو بخلوا عليه قال خلاص يا رسول بس ما عندناش غيره فقال له اتق الله فيه خليه بس اتق الله فيه يعني أنا الجمل خلاص هدى وهيمشي معاك كويس بعد ما كان حرنان كده وواخد جنب بس انت أحسن إليه الصحابة لما شافوا المشهد ده قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هو يعرفك الجمل الله ده انت الجمل قال لك شكالك انه صاحبه بيجوعه وبيشغله وبيتعبه تعبته اديله شو- اكل على قد التعب قال ما من شيء بين ما من شيء بين السماوات والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس اللي هم أغبياء بني آدم فالكاتب الإنجليزي هنا بيقول لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته لذلك نراه عظيما أدي واحد إنجليزي أيضا من الأقوال واشنطن إيرفينج المستشرق الأمريكي قال حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والآية الأخرى في سورة الأنعام اللي فاتت في سورة النحل الآية اللي في سورة الأنعام بتقول إيه ما فرطنا في الكتاب من شيء أي نعم أوثق التفاسير هنا وأرجحها إن ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب هنا اللي هو اللوح المحفوظ بعض العلماء قال إن هو القرآن بس الأقرب بقى هناك في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء يبقى القرآن فيه كل حاجة في كل شيء إما تفصيلا وإما إجمالا إما تصريحا وإما تلميحا بس عايز اللي يشتغل ويطلع منه فالنبي صلى الله عليه وسلم حوى القرآن الذي جاء به كل شيء وحوى جميع القوانين سياسة اقتصاد فكر عسكرية استراتيجية تربية علوم ك- طب هند... كله كله تلاقيه في القرآن زي ما قلت لك إما تفصيلا وإما إجمالا إذ إن محمدا خاتم ال... إذ إن القرآن خاتم الكتب السماوية يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية يعني لا يدعو إلى الغلظة يدعو إلى الرحمة والصفاء قال أيضا واشنطن إيرفينج المستشرق الأمريكي كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأعظم المرسلين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله ثم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمارس العنف ولم يمارس الطاغوتية ولم يمارس التكبر على الناس ولم يمارس السلطة على الناس بل كان يعيش بين الناس كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الملك أو السيطرة اسمع النص اللي بيقوله واشنطن إيرفينج المستشرق الأمريكي كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر اشمعنى فتح مكة بالذات ده رجع لمكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه من ديارهم وأموالهم طا- آذوه وقتلوا بعض أصحابه انت عارف عملوا ايه كفار مكة مش محتاج يتحكي لك رجع بقى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 هجرية في شهر رمضان أهل مكة بقى ما تظنون أني فاعل بكم كما تحكي كتب السير قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم الله دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم امال قبل كده كنتوا عاملين الإيذاء والطرد والتعذيب والقتل والإرهاب اللي عاملينه معاه ليه أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين بيقول إن اللي يعمل كده مع الناس اللي عذبوه عذبوا أصحابه وطردوه طردوا أصحابه وهجروه هجروا أصحابه وأخذوا ماله مال أصحابه وأخذوا بيوته بيوت أصحابه وقتلوا وعملوا عملهم اللي يعمل كده معاهم ويعفو عنهم ده مش قائد عسكري ده نبي مرسل لأن عنده الكمال كمال الرحمة كمال العفو لأنه لو كان قائد القادة أول ما يتقادى العاديين في أغلبهم أول ما يتملكهم بيصفوا اللي كانوا بيعملوا معاهم أي حاجة قبل كده إلا القادة اللي عندهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المستشرق الأمريكي كانت تصرفاته في عقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر فقد أبدى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة برغم أنه أصبح في مركز قوي يعني مركز الانتقام بقى يعني 13 سنة تعذيب و8 سنين حروب 13 و8 كام 21 سنة كان يصب في حساباته وينتقم لا لا لا ما عملش كده كانوا تحت ايه تحت المقصلة يعني كان ممكن يعمل مكة كلها مشانق ويصب في حساباته لا يقول المستشرق الأمريكي أبدى محمد رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة الذين فعلوا معه ما فعلوا من قبل برغم أنه أصبح في مركز قوي ولكن محمدا توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو سبحان الله هذا الرجل أيضا يقول إيرفينج واشنطن اللي هو المستشرق الأمريكي برغم انتصارات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه وغروره وهو في الحرب كان ايه ما كانش بينتقم ولا جبار كان في الحرب رحيم لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا شيخا كبيرا لا تحرقوا شجرا لا تقلعوا زرعا شوف الأدب بنشوف الكلام ده في الحروب الأمريكية الحروب الصليبية شوف الكلام ده في أي حرب طب بس بصوا كده على الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بصوا عليها كده أكتر من 40 حوالي 40 أو 50 مليون قتيل في أمريكا في الحرب العالمية الأولى والت... في... في أوروبا وأمريكا الحرب العالمية الأولى والثانية قرابة 50 مليون قتيل ما بين طفل صغير وما بين جنين في بطن أمه وما بين شاب وما بين امرأة وما بين ع... إنس... الناس م- معظمهم مدنيين وما بين ناس عجايز كانوش يعرفوا الرحمة وجايين يقول لك الإسلام دين الإرهاب أو دين العنف أو دين الحرب ده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها ما ماتش فيها قرابة 30 واحد قرابة 30 واحد ما ماتوش فيها ايه ده والنبي عليه الصلاة والسلام عنده حوالي واحد تم... قرابة 80 غزوة وسرية وعدد القتلى فيهم كام ما يوصلوش 200 ما يوصلوش 200 وانتوا عملتوا حرب عالمية اولى وثانيه قتلتوا 50 مليون جايين تقولوا لنا ان احنا دمويين ده انتوا اللي صنعتوا الدم جايين تقولوا احنا ارهابيين ده انتوا الارهابيين ده احنا حتى حروبنا لما كانت بتقوم ما كناش نقتل البراء ولا الآمنين ولا المدنيين ولا النساء ولا الشيوخ الكبار ولا العباد في صوامعهم رغم انهم مخالفين لديننا ما كناش بنحرق الارض بالنبال ما كناش بنرمي القنابل اللي تسمم الارض وتجيب السرطان ل 50 سنه زي ما عملته في العراق العراق اللي احنا نسينا قضيتها اصلا خلاص نسينا قضيتها أكثر من مليون طفل عراقي مشردين ألوف من النساء العراقيات من أهل السنة خدوا بالكم ده الحقيقة المرة ما زلنا إلى الآن يغتصبن والعياذ بالله ما زالت التصفية الجسدية الآن إلى العراق في العراق لكن خلاص فتحوا علينا جبهات كتير هتلاقي حجابة أفغانستان ولا بورما ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا ولا ولا اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالراجل شوف بيقول إيه برغم انتصارات الرسول العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره لم تدفع فيه التشفي أو الانتقام شفتوا ال- ال- الجنود الأمريكان الأقذار قاتلهم الله اللي هم في أفغانستان ما هو في أفغانستان أقذار ما احنا ما بنحكمش على الامريكان كلهم الامريكان المدنيين نبلغهم رسالة الاسلام انما الامريكان العسكريين اللي جايين يحتلوا بلادنا وعاملين مراكز فيها وبيدمروا بلادنا دول لا قيمة لهم دمهم هدر دول مش جابوهم لقطة وشفناها هنا في قناة الرحمة وشفناها على اليوتيوب جايبين لقطة المجموعة من الامريكان وهم قتلوا كام واحد افغانستاني وبيتبولوا عليهم بعد ما قتلوهم ده احترام الانسان وهو ميت احنا عندنا بنحترم الانسان وهو ميت حتى لو ما كانش مسلم بنوريه التراب من غير ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تمثلوا باعدائكم يعني لما يحصل حرب وقتلت واحد من الاعداء ما, ما تمثلوش بالجس بالجثه بتاعته ما تجوش بقى تقطعوا ودنه ودراعه وتهشموا راسه و- وتتبولون عليه وتعلقوه وتعروه مش ده اللي بيحصل من الامريكان اللي بيقولوا عندهم تمثال الحريه حريه مين المفترض يدفنوه دلوقتي هناك في ال- في الانهار بتاعتهم اللي هو واقف عليها دول عملوا ايه غ- كبرياء لما يتبولوا على الاموات ده كبرياء امال بيعملوا ايه مع الاحياء بيولعوا فيهم زي ما شفنا منظر على اليوتيوب جايبين واحد افغانستاني وخمسه سته جنود مولعين فيه على الارض وهو بيصرخ وزي ما شفنا في بورما بيولعوا فيهم احياء دي ناس ما تعرفش الرحمه دي ناس بتعمل لنفسها لذواتها عايزين دنيا عايزين جبروت وبعد كده يجيبوا البلل اللي فيهم يحاولوا يلزقوه بالنبي عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه او الراجل الامريكي المستشرق الامريكي ايرفينج واشنطن بيقول ايه برغم انتصارات الرسول محمد العسكريه لم تثر هذه الانتصارات غروره ولا كبرياءه ما عملش اي فعل غلط مع الاموات ولا مع الاسرى ده احسن الى الاسرى يا جماعه احسن الى الاسرى فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحارب من اجل الاسلام لا من اجل مصلحته الشخصيه شوف يحارب من أجل الإسلام عشان كده بتحكموا المبادئ والقواعد أخلاق الحرب عندنا فيها رسائل ماجستير ودكتوراه العالم ما يعرفهاش أمريكا وأوروبا ما يعرفوهاش إحنا بس اللي نعرف أخلاق الحرب إحنا المسلمين فقد كان النبي محمد يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية وحتى في أوج مجده يعني في عظم مجده يعني لما نعصم تمكن بقى والدولة الإسلامية بسطت نفوذها وحتى في أوج مجده حافظ الرسول محمد على بساطته وتواضعه فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له بعد ما انبسط نفوذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يدخل بقى كده كل يقف وتشريفه لا كان أول ما يدخل يقول لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم لمليك- لملوكها لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم أنا أدخل خليكم قاعدين زي ما أنتم أقعد مكاني زي ما أنتم بس طبعا أولادنا في ال- في المدارس ما ياخدوش دي الحديث كده على عمومه ويقوموا رايحين بقى يخلوا المدرس داخل وما يقوموش قيام آه، جلوس ويقول لك لا مش لا ده احترام للمدرس وهذا أمر جائز كما أفاد العلماء إنما إنما لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم لملوكها عشان يربيهم لأن دي كانت عادة المتكبرون من العرب الزعماء كانوا بيحبوها واللي ما يقوم لهمش بيغضبوا عليه ويزعلوا منه فانا مثلا كان بيربيهم يبقى الاستاذ لما بندخل بندخل له احترام بنقوم له احتراما العالم لما يكون جاي علينا بنقوم له احتراما احتراما لكن لو عرفنا فيه ان هو متكبر لا ما نقوملوش وما عهدنا ذلك عن علمائنا ولا عن اساتذتنا فالمهم يقول لك شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بسط لما بسطت الدولة الإسلامية نفوذها وأصبحت لها الكلمة ما عملش بقى لنفسه هيلمان بقى وجبروت والكلام يقول لك كان يكره إذا دخل حجرة على جماعة من أصحابه أن يقوموا له يجي يقومهم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها وكان يكره منهم أن يبالغوا في الترحيب به ما يقعدوش بقى يا المفدى ول ول ول ول ول طبعا في ده كأبي وأمي يا رسول الله يعني ما يحبش ان هم يطروه يعني يمدحوه أكثر مما مدحه الله به فكان يقول لا تطروني لا تمدحوني لا تبالغوا في مدحي يعني الإطراء المبالغة في المدح لا تطروني كما أطرت اليهود وكما أطرت النصارى عيسى ابن مريم لحد ما ألهوه فضلوا يبالغوا في مدح سيدنا عيسى لحد ما جعلوه إله أو جزء من الإله وهذا كلام باطل بل قولوا عبد الله ورسوله شوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فتح ليه الدنيا أهو شوف الراجل الأمريكي قرا كويس وعرف يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج مجده يكره أن يقوم الناس له خليكم قاعدين لما أقعد لما أدخل عليكم وكان يكره أن يبالغوا في الترحيب به ثم يقول وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة آه شوف الكلام الراجل الأمريكي عرفها والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين واليساريين والإلحاديين والمثقفين والمفكرين المسلمين بيقولوا ما فيش حاجة اسمها دولة الخلافة يا دي الهيافة يا دي الهيافة النهاردة كده بقرا وأنا رايح الكلية فواقف كده على الرصيف في طنطا قدام الجرايد كده لقيت جريدة اسمها أخبار قلة الأدب هم هي مكتوبة أخبار الأدب بس في كلمة قلة قلة سقطت من المطبعة المفترض يعني هي أخبار قلة الأدب مش الأدب كاتبين كده جايبين كام صورة لعتاة الليبرالية والعلمانية واليسارية اللي بيسموهم المثقفين المصريين يقول لك الاحتفال بمرور مش عارف 100 ايه على الجريدة بتاعت أخبار قلة الأدب ديًا ويقول لك كده المثقفون المصريون يقولون كلمة المثقفون ترعبك يعني مثلا كأن مثلا وحي نزل عليهم يعني مثلا كأن معاهم كتاب كده من السماء إن الكلام ده معصوم إيه بقى المثقفون المصريون بقى بيقولوا إيه بجلالة قدرهم يقولوا كده بالنص والبنط عريض وللأسف الجريدة قومية قومية يعني من فلوسه ومن فلوس حضرتك قايلين ايه يقول لك كده المثقفون المصريون يقولون في مناسبة الاحتفال بأخبار قلة الأدب بيقولوا ايه الخلافة دولة الخلافة الآن خرافة يعني بيقول لك الإسلاميون العلماء اللي بيقولوا ان احنا بنعمل لإعادة الخلافة الإسلامية دول أصحاب خرافات بيقولوا ان رجوع الخلافة الإسلامية دي خرافة أقول لهم أنتم كذابون أنتم جاهلون أنتم أعداء الإسلام على الحقيقة بل أخطر من أعداء الإسلام اللي من غير أبنائه وربنا يهديكم الخلافة الإسلامية الآن يعني في زماننا خرافة والله غصب عنكم لا ترجع طب والله كمان مرة غصب عنك الخلافة جاية جاية واللي احنا فيه ده بدايتها بإذن الله وإليكم حديث نبي عليه الصلاة والسلام أنا محضر لحضراتكم الحديث اسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأمريكي بيقول وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة يعني كان من ضمن أهداف النبي عليه الصلاة والسلام وهي أهداف بالوحي يعني مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام لا ده بالوحي يعني ربنا اللي أمره بكده إن هذه أمتكم أمة واحدة أدي الدولة اهي بس دولة بقى ما تعرفش القطرية تعرفش مصري وليبي وتونسي وسوري وسعودي ولبناني وأردني لا أمة واحدة هنبقى مصريين آه بس دولتنا دولة الخلافة الإسلامية واعتز بمصريتي أدي الجزء واعتز بإسلامي وخلافتي الإسلامية أدي الكل ما ينفعش ينفصل الاثنين عن بعض الراجل الأمريكي اللي ما دخلش الإسلام نطقها واللي مسمين نفسهم المثقفين عندنا بيقولوا خرافة يا سبحان الله بقى اللي ما أسلمش يقول الحق وانتوا تعتدوا على دينكم إن كان محمد قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة الإسلام اللي بيضحكوا علينا بها بتوع التيار الثالث والتيار الشعبي والتيار اللمفاوي والتيار مش عارف العظمي والتيار أي تيار سميه بقى يقول لك نحن نجتمع ويحزقوا قوي كده أنا بخاف عليهم لأن لهم عرق والله تجتمعون ليه بقى خمسة وعشرون حزبا تسمع كلمة 25 يعني مثلا كأن 25 دولة تعداد كل دولة 100 مليون وال 25 حزب كلهم على بعضهم هتلاقيهم على أقصى تقدير 25 في 5000 اللي هو عدد أفراد الحزب اللي أسسوه 25 في 5 بكام يا عباد الله 125 ألف ده لو وصلوا لهم أصلا خليهم يا أخي مليون يقول لك نحن نواجه الدولة الدينية هو في حاجة اسمها الدولة الدينية في الإسلام ما فيش حاجة اسمها الدولة الدينية في الإسلام اسمها دولة الإسلام هم لو هم عايزين يقولوا كده الجماعة بتوع التيار الثالث والتيار الشعبي والتيار اللمفاوي والتيار السنبتاوي وال... كل دول عايزين يقولوا لو قالوا الطي... نحن ضد دولة الإسلام أو الدولة الإسلامية هيقعوا على طول الناس هتكرههم فيقول لك الدولة الدينية لا ده اسمها دولة الإسلام نحن لا نعرف الدولة الدينية نعرف دولة الإسلام وهو أسيادكم في الغرب يا بتوع التيار الثالث والرابع والخامس والعاشر ولو عملتوا التيار الألف أو أسيادكم بيقولوا لكم أهو إن كان النبي محمد قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة الإسلام دولة الإسلام اللي هي إيه بقى قد حكم فيها بالعدل ولم يفكر محمد أن يجعل الحكم فيها وراثيا لأسرته وده اللي احنا عايزينه في الإسلام فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام هدف إلى تكوين الدولة تعال شوف الخلافة بقى اللي مثقفنا بمناسبة الاحتفال بجريدة أخبار قلة الأدب كما أسميها لأن لما تنشر خبر زي ده يبقى قلة أدب في حق نبينا عليه الصلاة والسلام اقروا وبعدين تعالوا اتكلموا اه أصل هم بينكروا السنة اقروا مين ده هو أنت لو جبت لهم الحديث من البخاري نفسه يقول لك مين البخاري ده فأنت بتتكلم معاهم في الناس دي مش عايزة الأصول بتاعتنا أصلا دي نهايتهم تيجي تكلمه بالقرآن يقول لك ده تفسيرك أنت أنا عندي تفسير تاني طب ده التفسير ليه قواعد وأصول قواعد وأصول مين هنا مخ أقول له لا ده هنا كلاوي وكبدة مخ مين يا أبو مخ وانت عايز كده ينفع اروح كلية الطب واقول لهم انا عندي مخ واجتهد في الطب هم عايزينها كلام مبا... تقول لهم السنة يقول لك ما بعترفش بيه بس احنا بقى هنغيظهم الخلافة جاية جاية والله لو كتبته في جريدة أخبار قلة الأدب الخلافة خرافة على لسان المثقفين بتوعكم فأنا عندي لسان سيد المرسلين الصادقين هاتوا لي حاجة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام نبأه الله عز وجل أنها ستحصل ولم تحصل عايز واحدة مش هتلاقوا واحنا كنا عاملين في قناة الرحمة المباركة برنامج كامل في رمضان قبل اللي فات اسمه ايه التنبؤات النبوية من رمضانين فاتوا التنبؤات عشنا في 30 حلقة على مجموعة من التنبؤات حصلت في أزمان مختلفة ولسه هتحصل وكل ده في الأحاديث الصحيحة فمن ضمن اهو الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها قال إن الخلافة هترجع في الزمن بتاعنا ده هو ده هو ده هو والحمد لله الحديث ده هو يفسر على اللي احنا فيه اسمعوا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي بسند حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا وهنفسر الكلام ده ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون خلافة وينفع تقول ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام حدد معايا بقى حضرتك كده الراجل الأمريكي اللي هو إيرفينج واشنطن في كتابه قال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدف إلى تكوين دولة عظيمة اسمها دولة الإسلام حكم فيها بالعدل ليس الحكم فيها وراثيا بل الحكم فيها للأصلح حسب اختيار الأمة وأهل الحل والعقد مش دي الدولة الإسلامية اللي نعرفها وملهاش علاقة بالدولة الدينية بتاعت أوروبا اللي بيحاول التيار العاشر والسابع والثامن يدندنوا عليها ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الأمة الإسلامية دي هتمر بعدة مراحل في الحكم المرحلة الأولى مرحلة النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وفعلا بقيت النبوة بيننا كام سنة 23 سنة 13 في مكة وعشرة في المدينة وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طب بعد منك يا رسول الله نظام الحكم يبقى إزاي قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة يعني على القرآن والسنة على دستور الإسلام دستور الإسلام اللي أول مادة فيه كما عاملها الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه واللي بنادي بيها على الدستورية اللي بيتأمروا عليها دلوقتي ما هو اليومين دول قاعدين يتأمروا على الدستورية عشان يوقعوها ها ويا رب يخيب ظنهم فالمهم أول مادة في الدستور اللي عمله علماء الإسلام سنة 78 ميلادية أول مادة بتقول إيه أول مادة ألف المسلمون أمة واحدة باء شريعة الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين خمس كلمات دول اللي عايزينهم فالمهم بعد النبوة إيه يا رسول الله قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة اللي هي الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها فبقيت فينا الخلافة على منهاج النبوة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ست شهور بعد كده سيدنا الحسن رضي الله عنه حسن بن علي كده بقى الثلاثين سنة تموا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أل تكون خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يكون ملك عاض ويحسب بقى في الخلافة ممكن يجي فترات بقى فترات تلاقي فيها الخلافة في وسط الملك العاض أو الحكومات الجبرية تلاقي الخلافة الراشدة تطلع كده إيه نبتات كده في وسط الظلام كده زي سيدنا عمر بن عبد العزيز جه بعد شوية ظلم فر- ف- فرعى الله عز وجل به المسلمين فحكم قرابة سنتين بالعدل معروف سيدنا عمر بن عبد العزيز المهم يبقى خلافة النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله ذا شأن يرفعها فرفعها الله عز وجل بموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة يحكموا بشريعة الإسلام ويطوروا مع الزمان يعني المبادئ ثابتة والأحكام ثابتة وبيطوروا بقى ال- زي سيدنا عمر عمل أشياء سياسية وإدارية ومالية ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام ده اجتهاد من حقي أن أجتهد لكن الأحكام الدستورية ثابتة القوانين الإسلامية ثابتة في أحكام الحلال والحرام والتشريعات إنما في مساحات تانية متاحة كل زمن يطور ويغير فيها خلافة النبوة خلافة على منهاج النبوة أبو بكر عمر عثمان علي الحسن بن علي دي تمت الثلاثين سنة الخلافة الراشدة طب بعد الخلافة الراشدة إيه اللي يحصل ثم تكون الخلافة ملكا عضا عضا يعني إيه يعني يعض بعض الملوك بعضا يعني يقتلوا بعض كل واحد يحاول يصف التاني عشان ياخد الملك وده حصل بقى الدولة الأموية وكان فيها خير وشر وعلى فكرة الدولة الأموية لها حسنات ولها سيئات واقرأوا كتاب الدكتور علي الصلابي مجلدين 800 صفحة الخلا- الدولة الأموية و- ودعكم بقى يعني احنا بنوزن المحاسن والمساوئ ما بنقولش ان هم معصومين ال- الدولة العب... ال- ال- العباسية يبقى دي كانت الملك العاض كل واحد بيحاول يستأثر بالملك لعياله او يقتل اخوه عشان ياخده وكان لهم برضه مزايا يعني بالرغم من السوءات اللي عندهم في مزايا والاسلام انتشر وتوسع فاحنا بنقول الاثنين مع بعض ما بنعملش زي الشيعة والروافض او المؤر... او اللي بيكتبوا التاريخ بنضاره سوداء ويجيب لك السيئات بس ويسيب المزايا زي اللي يقول لك الإسلام ما فيش غير 30 سنة نضاف والباقي كله دم كذاب الدولة الأموية دولة حضارتها عالية جدا والعباسية وفي نفس الوقت عشان الدنيا كانت مسيطرة في مساوئ فبنقول اللي ليهم ونقول اللي عليهم في عوامل ازدهار وتقدم وحضارة ومدنية وفي عوامل انهيار فاحنا بنحكم باللي الاتنين فالنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى نبوة فت- ثم ترفع خلافة راشدة ثم ترفع بعد 30 سنة طيب خلصنا يدخل على الملك العاض يقتل بعض يعض بعضهم بعضا أن يقتل بعضهم بعضا ليستأثر بالملك لنفسه أو لبعض ولده طيب الملك العضوض ينتهي بقى بالخلافة ال- بال- بال- بالدولة ال- الأموية والدولة العباسية يجي بعد كده ثم تكون ملكا جبريا ملكا جبريا يدخل في الملك برضو الخلافة العثمانية يبقى الأموية والعباس الأموية والعباسية والعثمانية لما انهارت الخلافة بقى على ايد كمال الدين اتاتورك هو ناقص الدين اتاتورك حقيقي اللي هو رائد العلمانية المرتد اصلا اللي مكون العلمانية في تركيا اللي هو اتاتورك ده قضى على الخلافة سنة 23 و- و- ولغى اللغة العربية وخلى الأدام بال- باللغة مش عارف الايه و- وحرم على الناس لبس الإسلام حاجات عجيبة عملها دي حاجات بسيطة يعني ده دي شكليات ده دمر الدنيا الخلافة سقطت سنة 23 كده انتهى الملك العاض اللي هي الأموية والعباسية والعثمانية ثم تكون الخلافة ملكا جبرية الملك الجبري اللي هو ايه اللي هي الحكومات العسكرية الحكومات العسكرية بقى اللي هي الانقلابات يعملوا انقلابات او يسيطروا بالجيش والاسلحة او باي حاجة يمسكوا البلد او الملك الجبري اللي هم الناس اللي الاحتلال يبقى في بلد ويطلع ويسيبهم يمسكوا البلد ورا منه يعني مثلا احتلال فرنسي في بلد معينة وهيقول خلاص احنا هنرحل عن البلد و و و ونلغي الاحتلال بس ما بيطلعوش إلا لما يسيبوا ورا منهم ناس يمسكوا البلد رؤساء ووزراء ويربوا ناس من بعد منهم فالملك الجبري معناها الحكومات العسكرية والحكومات الانقلابية ومعناها ايه تاني الملك الجبري معناها الحكومات التي تفرض على الناس من قبل أعدائهم الذين احتلوهم من قبل فيأتي عليهم الرؤساء إما بالتزوير وإما عن غير إرادة منهم غصب عنكم هبقى الرئيس وابني هيبقى الرئيس وابن ابني هيبقى الرئيس وغير الدستور زي ال- الأسد بتاع سوريا حافظ الأسد اللي قتل 80 ألف في حماه وقعد عمل عرش من الجماجم بتاعتهم من الإسلاميين لما حب يولي ابنه بشار اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه ما يستحق من سمائه ده لما حب يغير لابنه ب- يخلي ابنه بشار هو اللي بعد منه عمل ايه غير الدستور فاكرين ولا لا بقى ابنه اللي هو بيشتغل طبيب بقى لواء فجأة في الجيش بقى لواء وفجأة الدستور اللي بيقول يشترط 40 سنة لا ممكن الرئيس يبقى أقل من 40 سنة أهو ملك جبري على غير إرادة الأمة يبقى يجي الملك الجبري الحكومات الانقلابية والعسكرية واللي بتفرض على الناس من قبل الاحتلال زي مثلا العراق اللي بيحكم العراق ايه امريكا هي اللي معيناه امريكا بتقول هنطلع بس سب- اللي بيحكم افغانستان بلماي ولا مش عارف اسمه بلماي ولا اسمه ايه ده قرضاي ده ده مين اللي معينه الامريكان يبقى ده جاي على غير اختيار من الامه وجاي بتعيين اعداء الامه ده اسمه الملك الجبري ده اسمه الملك الايه الجبري ده ر- النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ثم تكون الخلافة ملكا جبريا بالصورة اللي شرحتها فتكون ما شاء الله أن تكون تاخد فترتها وزمنها ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة نرجع بقى تاني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنا بقول الحديث ده لبتوع أخبار قلة الأدب اللي بيقولوا الخ- الخلافة خرافة أنتوا كده قلتوا الأدب في حق النبي عليه الصلاة والسلام واحتمال يكونوا عارفين الحديث ده وبيكبروا وبيعندوا طب ازاي العهد اللي احنا فيه بداية الخلافة على منهاج النبوة ازاي يعني ازاي بالاختيار ان يكون الرئيس بتاعك باختيار الامة بارادة الامة عن رضا من الامة في اغلبيتها لان يستحيل انك تجمع الامة كلها على واحد فبالاغلبية فاحنا بدأنا الحمد لله في مصر الاغلبية اهي وفي ليبيا الحمد لله ربنا يحفظها من شر التفرق والتشرذم ربنا يحفظ الدماء في ليبيا ودماء المصريين خاصة لأن البعض بلغني أن بعض المصريين في ليبيا البعض بيقول لي كده واحد ناس بتروح ليبيا وترجع قالوا في مصريين بيتصفوا هناك جسديا من بعض الناس الظاهر والله أعلم أنصار معمر القذافي سابقا يشوفوا مصري يقتلوه ليه؟ يقولوا لهم أنتوا السبب اللي خليتوا الثورة قامت عندنا قامت الثورة عندكم راحت قايمة عندنا فبيصفوهم جسديا ويبعتوهم معاهم الدية بتاعتهم الله أعلم حقق يا أستاذ ملهم في الموضوع ده أخبرني به بعض من جاء من ليبيا بيقول المصريين في ناس هناك بتصفيهم جسديا ويبعتوهم معاهم الدية طب بتقتلوهم ليه ده بيشتغلوا معاكم ده مسلمين زيكم ده عرب زيكم ده داخلين عندكم أمنين ده في خدمتكم يقولوا انتوا اللي جبتوا الثورة عندنا فاحنا لازم نقتلكم الله أعلم واحد قال لي الكلام ده حقق يا أستاذ ملهم في جريدة الرحمة شوف ازاي فاحنا عندنا بدأنا بالاختيار في مصر اهو الحمد لله يبقى الاختيار بداية التمكين لمنهاج النبوة ونسأل الله أن يكون كذلك فيقوم منهاج النبوة يعم العدل بإذن الله تعالى ثم إيه؟ ثم يحصل الفساد بعد ذلك اللي بقى الزنا يبقى علني في الشوارع والعياذ بالله يعني يعني لدرجة بقى ان الواحد يمشي في الطريق كده يلاقي واحد بيزني مع واحدة فما ينكرش عليهم يقوم يقول لهم بس بلاش في نص السكة عشان نعرف نمشي خدوا لكم جنب هنا مش المشكلة انه بيزني في نص السكة المشكلة ان هو ايه ال- ال- المشكلة انه مضيق السكة يا ريت على جنب كده ده فساد ده هيحصل بقى فيجي بقى سيدنا عيسى وسيدنا المهدي عليهما السلام المهدي بتاعنا مش المهدي بتاع الشيعة المهدي اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بصفاته عند أهل السنة يبقى دي مرحلة مرحلة ال- التمكين لخلافة نو ستكون الخلافة رغما عن أنف من يقول إنها لن تكون نرجع بقى تاني لكلامنا عن أقوال أولئك المستشرقين الذين نطقوا بالعدل عندنا مثلا من ضمن ال- المستشرقين احنا قلنا عنه المرة اللي فاتت اللي هو الألماني جوتا الشاعر الألماني جوتا اه، اه، معانا الوقت انتهى طيب الشاعر الألماني جوتا نختم آخر كلمة فيه يقول لا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات الأخرى وأمام إرهاصات وتخريفات اللادينيين التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول الإسلام في نفوس المسلمين جوتا الألماني الذي لم يسلم قال إن التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول المسلمين غرسه رسول الإسلام في, نفو في نفوس المسلمين فقد كان محمد المتسامح الأكبر ولم يتخذ رسول الإسلام موقفا صعبا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بميد الأيدي بمد الأيدي أو بعرقلة الطريق أو ما شابه ذلك فقد كان محمد متسامحا فتبعه أصحابه وتبعه المسلمون وكانت وما زالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين الإسلامي ولا وللحق أقول إن تسامح المسلم ليس من ضعف ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي محمد شايف جوتا الألماني بيقول إن مين علم التسامح للعالم كله بمعناه الحق رسول الإسلام ورسول الإسلام أتباع المسلمين من بعده أبرز صفة عندهم إنهم متسامحين وإحنا كده والله احنا كده والله يا جوته متسامحين في كل حتة بس متسامحين مش عشاننا ضعفة لا متسامحين عشان نبينا أمرنا بكده وإحنا عندنا اعتزاز بديننا وبعقيدتنا إن شاء الله تعالى نكمل لقاءنا في الحلقة القادمة مع أقوال أولئك الغربيين مع أقوال أولئك الغربيين عن النبي صلى الله عليه وسلم سريعا نداء إلى المعاهد الأزهرية في إداراتها خاصة مدينة الإسكندرية العامرة المعاهد, الأس... المعاهد الأزهرية في مدينة العام... الإسكندرية خاصة معهد اسكندرية ومعهد سموحة النموذجي ومعهد مش عارف فين في ميامي المعاهد في الإسكندرية الأزهرية طلبة الثانوي لا يحضرون يا فضيلة مدير المعاهد الأزهرية الفصل فيه 40 بيحضر 10 والمدرسين أغلبهم ما بيحضرش وبعض المدرسين في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية بيقولوا للطلبة ما تحضروش وبعضهم بيقول لهم غيبوا يا طلبة لحد ما يجي لكم أول إنذار وبعدين تعالوا أرجوكم أوقفوا المهزلة في معاهد الإسكندرية أنا ابني نفسه في تانية ثانوي زاهد زاهد أنه يروح المدرسة واروح الكلية ارجع الاقيه نايم على السرير ليه يقول ما فيش حد بيحضر والمدرسين مش موجودين ليه المدرسين مش موجودين الله أعلم دافعين لمين عشان ما يحضروش الله أعلم واحتمال يقول لك ده عندهم امتحانات تأهيل بقى امتحانات التأهيل تيجي في الدراسة فتقول لهم تعالوا امتحنوا تأهيل وعيالنا يضيعوا مسؤولية مين أنا حولت عليكم أهو يا مسؤول الإدارة المعاهد الأزهرية أنقذوا المعاهد الأزهرية في الإسكندرية ولعل الشكوى تكون شكوى الم- الم- المحافظات كلها أولادنا مش لاقيين مدرسين أولادنا بيغيبوا محدش بيحاسبهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله